نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على نبي المرحمة اللهم صل على من أرسلته رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك أما بعد إخواني وأحبابي في الله تعالوا نعيش مع صورة من كتاب ربنا صورة ثلاث أربع سطور من كتاب ربنا صورة هتغير مفهومك عن الدين وهتغير مفهومك عن التدين صورة صادمة صادمة لناس كتير جدا هتخليك تفهم بعدها ان في ناس كتير ممكن تكون بتصلي في الجامع وبتصلي في المساجد ولكنهم عند ربنا مكذبين بالدين عند ربنا مش دول المتدينين ولا هم فاهمين معنى الدين اصلا صورة بتقول لك الدين كله رحمة قد ايه الدين كله شهامة قد ايه الدين كله رجولة ومواقف واخلاق قد ايه صورة بتصرخ في كل من يحاربون دين الله في الارض حكام او محكومين او اعلاميين بتقول لهم انتوا بتحاربوا الدين ليه بتحاربوا الدين ليه وهو سر سعادة الحياة وهو سر ان الموظف يبقى امين وان الزوج يبقى رحيم مع زوجته وان الناس تعطف على بعض بتحاربوا الدين ليه صورة هتغير مفهومك عن التدين وعن الدين وعن مراد ربنا منك وعن طريق النجاح في الدنيا وفي الاخرة صورة بتقولك ان في ناس كتير قوي خدمة بسيطة منها ممكن تفرق في مستقبل ناس في واحد بمكالمة ممكن ينقذ حياة إنسان في واحد بأش... أبسط الأشياء منه ممكن يغير حياة بني آدم ما نساعدش بعض ليه ما تساعدوش بعض ليه ما نرحمش بعض ليه صورة ربنا بيوصينا فيها ببعض وبيعرفنا فيها طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة هنتكلم عن صورة الماعون سورة الماعون سورة من السور العظيمة في القرآن اسمها سورة الماعون واسمها سورة الدين واسمها سورة اليتيم اليتيم له اسم سورة باسمه في القرآن نص مليار يتيم على وجه الأرض الكرة الأرضية فيها نص مليار يتيم ربنا سمى سورة باسم إنسان ضعيف في الدنيا إنسان فقد السند انسان فقد الظهر انسان بقى محتاج ان كل اللي حواليه يسندوه فبعد ما كان له سند واحد وبعد ما كان له ظهر واحد وربنا امتحنه بفقد السند ده ربنا خلى المليار مسلم يبقوا سند ليه ربنا خلى الدولة والأمة كلها تبقى سند ليه سورة من السور العظيمة بدأ بقول الله سبحانه وتعالى أرأيت أرأيت حد فيكم شاف يا جماعة في منظر ما ينفعش ما يتشافش في منظر المفروض بتوع التوك شو بدل ما يقعدوا يحاربوا في الدعوة ويحاربوا في الدعاء ويحاربوا في الناس الكويسة المفروض يحاربوا في النموذج ده المفروض يفرجوا الناس عن النموذج ده أرأيت الذي شفت يا محمد بن عبد الله شفت يا مسلمين شفتوا المنظر البشع ده أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت ربنا هيتكلم عن واحد بيكذب بالدين عن واحد ضد الدين عن واحد بيحارب الدين عن واحد مش راضي يتكسر لربنا ولا راضي يقبل حكم السماء للأرض ربنا بيتكلم عن ده فبيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ارايت انا هفرجك على فيلم فيديو يعني الصوره دي يا جماعه الصوره دي مش كلام الصوره دي فيلم فيديو فيلم ربنا بيفرجنا عليه ربنا بيوريه لنا المشهد الاولاني المشهد الاولاني مشهد صادم فذلك الذي يدعو اليتيم منظر انسان ما عندوش رحمه منظر انسان بيكسر خاطر الناس اللي ما عندهاش سند ما بيرحمش الناس اللي ملهاش ظهر في الحياة وبيتعامل بفظاظة مع طفل مسكين محتاج إعانته في الدنيا ولا يحض على طعام المسكين المنظر التاني منظر واحد عارف إن في واحد جاره فقير أو في واحد في أي مكان فقير ومحتاج شكله من بره حلو مسكين المسكين غير الفقير المسكين ممكن يبقى لابس حلو ولكن هو حقيقة معهوش اللي يودي ابنه بيه للدكتور يا دوبك على قد لقمة العيش يا دوبك مستورة ده المسكين الفقير اللي ما عندوش أصلا ولا حتى لقمة العيش ولا يحض على طعام المسكين عارف ان في واحد محتاج وان في واحد غلبان طب انا معيش فلوس طب كلم اللي معاهم فلوس طب خليك جسر ما بين الناس اللي تقدر تساعد والناس اللي محتاجه مساعده لا مبالاه عارفين ركاب القطر اللي سابوا الشاب يترمى من القطر لحد ما اتفصلت رقبته عن جسمه واول ما سمعوا صوت تهشيم العظم بتاعه تحت القطر فجاه الشهامه طلعت وفجأة بدأوا يقولوا فين الناس وفين المسؤولين يا عم ما الراجل اترمى قدامكم عشان سبعين جنيه قال لا مبالاة اللامبالاه ده قاعد على الفيس وده قاعد على الواتس وده قاعد على الانستا والراجل بيترمى قدامهم ولما لقوه مات فجأة الشهمة طلعت ولا يحض على طعام المسكين إنسان سلبي إنسان عنده لا مبالاة باللي جاع واللي ما جاعش بالتعبان واللي مش تعبان بالطالب اللي معهوش فلوس يدفع دراسته بالأرملة اللي معهاش فلوس تأكل عيالها أو تعشى عيالها بطالب الجامعة اللي معهوش فلوس يكمل دراسته باليتيمة اللي معهاش فلوس تتجوز وتجيب الأجهزة اللي مطلوبة منها في الجواز عنده لا مبالاة مش همه المشهد الثالث صدمة بقى يا جماعة المشهد الثالث الراجل ده نفسه الراجل ده نفسه اللي فظ مع الايتام الراجل ده نفسه اللي عنده لا مبالاه بالمجتمع اللي مليان بالفقر الراجل ده نفسه داخل الجامع اول ما الاذان ادن داخل المسجد يصلي فويل للمصلين يعني الراجل ده بيصلي والراجل ده محافظ على الفروض الخمسه المصلين كلمه مصلي ما بتتقالش على اللي بيقطع كلمه مصلي بتتقال على اللي بيصلي وبي وبيداوم ولكن الذين هم عن صلاتهم سهون واقف في الصلاة دماغه في الشرق وفي الغرب هو بجسمه في الجامع ولكن قلبه لا علاقة له بجلال الموقف اللي هو واقف فيه بيصلي غلط يا اما بيصلي ودماغه بره الجامع يا اما بيأخر الصلاة عن ميعادها يا اما فويل للمصلين الراجل ده بيدخل الجامع ولكن صلاة ملهاش أي تأثير في حياته صلاة ربنا بيغير مفهومك عن التدين ربنا بيقولك الصلاة اللي مش هتغير أخلاقك الصلاة اللي مش هتغير سلوكك مع مراتك الصلاة اللي مش هتغير سلوكك مع والدك ووالدتك الصلاة اللي مش هتخلي في قلبك رحمة على اليتيم والمسكين الصلاة اللي هتخليك ما انتش انسان عندك ايجابية مع مشاكل الناس الصلاة دي ملهاش ثمرة بل يا ويله اللي بيصلي الصلاة دي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون النموذج ده ربنا سماه المكذب بالدين بعد كده الذين هم يراؤون فجأة السبع رجالة طلعوا فجأة جيل الشهامة طلع أول ما بدأت الناس تبص له أول ما تعرض لموقف بر وإحسان حد بيطلب مساعدة بس قدام الناس فجأة بقى بيدي وبيكرم وبقى راجل البر والإحسان بس لأن تحت أضواء الكاميرات لأن الناس شايفاه آخر مشهد في الصورة آخر مشهد في فيلم الفيديو اللي بنتفرج عليه مشهد حقير جدا مشهد الراجل قاعد في بيته وبيته مليان خير وجه الباب يخبط عليه ولقى بنت الجيران الصغيرة بتقول معلش يا طنط معلش احنا عايزين ماما بس عايزة منك بصلايه او ابره وخيط عشان تخيط حاجه عايزين بس معلش علبه كبريت نولع البوتاجاز حاجه بسيطه حاجه لا تساوي بالنسبه له شيء لا تمثل بالنسبه له شيء انما عبد للمصلحه ما عندوش رحمه باي حد مهما كانت الحاجه دي بالنسبه له بسيطه ويمنعون الماعون يمنعون الماعون حدش يطلب مني حاجه حدش ياخد مني حاجه هي الناس طمعانه فيها ليه يمنعون الماعون الماعون اللي هو العطاء القليل المعون ده يا جماعه لما الجار يحتاج من جاره طبق إبرة وخيط شاكوش نعمل أي حاجة عود كبريت بصلة طماطماية إيه، شوية ملح المعون ده من كلمة معونة معونة دي اللي هي الحاجة القليلة حتى الحاجة القليلة لأ حتى الحاجة البسيطة لأ صدمة الصورة دي تمثل صدمة صدمة في إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين آه، اللي يك- شفت اللي بيكذب بالدين شفت اللي ضد الدين شفت اللي مش مؤمن بالله شفت اللي مش مؤمن بجنة ولا بنار كان متوقع فذلك الذي يسجد لهبل ومناه كان المتوقع ان الصورة تتكلم عن اللي بيسجد للأوثان أو تتكلم عن اللي بي... بي... بيعبد بقر من الأبقار أو تتكلم عن الملحد اللي بيقول لا إله والحياة مادة كانت الصورة تتكلم عن الكفار دول مش دول المكذبين بالدين نفاجأ إن الصورة بتتكلم عن مسلمين وبتتكلم عن مسلمين بيصلم وبتتكلم عن مسلمين بيدخلوا الجوامع وبتتكلم عن مسلمين عايشين في وسط مجتمع مسلم ولكن ما عندهمش أخلاق الإسلام ولا عندهم معاملات الإسلام عندهم بس كلام الدين يعرف يتكلم كلام حلو في الدين ولكن على مستوى التطبيق هو مجرد كلامنجي مجرد واحد بتاع كلام ربنا سمى النموذج ده ايه مكذب بالدين مكذب بالدين ده دي تهمة تودي واحد خلود في جهنم والعياذ بالله ده مكذب بالدين دي مش تودي واحد 25 سنة سجن ولا أشغال شقة مؤبدة ده مكذب بالدين دي يعني خلود في جهنم وتفاجأ ان هو بيصلي وتفاجأ ولكن هو انسان الدين ما عندوش اي تطبيق فيه في حياته تعالوا ما نعيش مع الصورة الجميلة دي كده تعالوا ما نتدبر في معانيها تعالوا ما نفتح افقنا في مفهوم التدين من القرآن تعالوا ما نشوف ربنا مراده مننا ايه تعالوا ما ننور بصائرنا بالقرآن الكريم مش ربنا قال هذا بصائر للناس بصائر يعني عيون للقلوب قلبك ده يبقى له عينين يبصر كل شيء تبقى بتشوف بقلبك تبقى بتشوف الصح من الغلط سورة المعون أول اسم من أسماء سورة المعون هو كلمة المعون ده اسم السورة الأولاني يعني ايه المعون المعون يعني ال ال ال عارفين المواعين عارفين ال يعني يقول لك ايه اغسل المواعين المعون هو طبق الاكل اللي ممكن الجار يديه لجاره يعني ايه يمنعون المعون يعني يم لا يحمل الخير الى الغير محدش له عندي حاجه ما بيديش ما يعرفش حاجه اسمها عطاء ما يعرفش حاجه اسمها خدمه يبقى ال- ال- المعون انك انت حتى تدي طبق اكل لجارك انك انت يا اخي يبقى من النوع اللي, اللي, اللي يقول لك الاعانه الشهريه انا بدفع اعانه شهريه لاسره يتيمه ما عندوش اعانه ما بيساعدش حد في حاجه ما بيفكرش انه يساعد الناس في اي شيء والعياذ بالله وكل سوره المعون بعدها على طول في المصحف سوره الكوثر الكوثر عكس كلمه المعون الكوثر يعني الخير الكتير الكوثر إن أعطيناك الكوثر ابن عباس يقول أي الخير الكثير طب والمعون يعني العطاء القليل العطاء القليل فآخر آية في سورة المعون ويمنعون الماعون يمنع الحاجة القليلة طب أول آية في سورة الكوثر إن أعطيناك أعطيناك عكس يمنعون الكوثر عكس الماعون أعطيناك الخير الكثير إذا منعك البشر لن يحرمك رب البشر لو الناس كلها منعتك لو الناس كلها حرمتك لو الناس كلها بخلت عليك لو الناس كلها قبضت ايدها عنك لو الناس كلها عملت ودن من طين وودن من عجين وانت مأزوم لو الناس كلها ما حسيتش بمشاكلك ولا بألامك ولا بفقرك ولا باحتياجك للمساندة وللمساعدة لو ما حدش حس بنفسيتك لو ما حدش حس بالألم اللي انت فيه لو ما حدش رضى يمد ايد المساعدة ليك ربنا كبير ربنا موجود فإذا منعك البشر الماعون فسيعطيك الله الخير الكثير خليك مع ربنا لأن ربنا هو الأكرم طول ما حبل الصلة بينك وبين الله لم يقطع طول ما أنت ستتنعم بعطاء الله في الدنيا والآخرة الماعون يعني الحاجة البسيطة القليلة يا رب يعني يعني يا رب أنت منزل صورة من فوق سبع سماوات وسيدنا جبريل نازل من فوق سبع سماوات عشان صورة عنوانها عود كبريت عشان صورة عنوانها خيط وإبرة عشان صورة بتتكلم عن طبق أكل عشان صورة بتتكلم عن شوية ملح ما هو المعون يعني ايه المعون شوية ملح تدوم لجارك المعون يعني ايه حاجة بسيطة جيرانك يحتاجها او واحد صاحبك يحتاجها المعون يعني ايه شاب عايز يتجوز وانت عارف صاحب شركة مكالمة بالنسبة لك مش هتاخد خمس فلكسات بالرصيد بتاعك بالنسبة له هتفرق في حياته انت عارف مثلا عروسة معينة عند عند مكالمة هتفرق في حياة الانسان اللي واقف قدامك ده وبالنسبة لك حاجة بسيطة هي مجرد مكالمة حاجة بسيطة يا رب صورة عشان الحاجة البسيطة دي ومين اللي قال لك مين اللي قال لك ايه اللي هيدخلك الجنة مين انت تعرف منين العمل اللي هيدخلك الجنة انت عملته ولا لسه ما عملتوش انت تعرف منين ربنا هيقبل منك ايه ممكن دخولك الجنة بسبب انك انت ساعدت واحد في يوم من الايام ممكن دخولك الفردوس الاعلى بسبب انك انت كنت شهم مع واحد في يوم من الايام سيده خديجه لما النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه جبريل اول مره والنبي عليه الصلاه والسلام مش عارف ده مين فالنبي كان بيرتعد قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انت فكرك ان ربنا هيسيبك لا يمكن هيسيبك ولا لا يمكن هيتخلى عنك ليه انك لتطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم انت بتدور على شغلانه للي مش لاقي شغلانه وبتدي اعانات شهريه للناس الفقيره وبتصل ارحامك وبتعمل عزومات للناس الجعانه لا يمكن ربنا يسيبك لانك شهم السيده خديجه لما دورت على صفه ظنها كده قبل الاسلام ان لا يمكن ربنا يسيب صاحبها ولا يتخلى عنه ابدا في اي ازمه او زنقه لقت صفه الشهامه ان الانسان يبقى شهم يبقى شهم كلمه الماعون ده اول اسم من اسماء السوره ربنا بيقول لك حاجات صغيره قوي ممكن تفرق في مستقبلك يوم القيامه في حاجات صغيره قوي قوي قوي معون من معونه يعني الشيء القليل العطاء القليل حاجات صغيره قوي ممكن تعملها لغيرك وممكن تبقى سبب لسعادتك دنيا واخره اوعى تحقر من المعروف شيء اوعى تستقل بعمل من الاعمال الصالحه الاسم الثاني لهذه الصوره صوره اليتيم اليتيم هو احنا عندنا في القران صوره باسم اليتيم كل دقيقتين كل يعني انا بادئ الخطبه بقالي مثلا عشر دقايق خمسة على وجه الأرض فقدوا أمهم أو أبوهم كل دقيقتين في طفل في الدنيا بيفقد أمه أو أبوه في نص مليار يتيم على وجه الأرض أرقام مرعبة اليتيم ده ظاهرة كبيرة جدا ده غير الفقير والمسكين بقى اليتيم ده ظاهرة يعني إيه اليتيم اللي فقد أبوه اسمه يتيم واللي فقد أمه اسمه منقطع أو مقطوع واللي فقد امه وابوه اسمه لطيم يعني ايه يتيم اليتم في اللغه يعني الانفراد يعني بقى واحد ملوش سند في الحياه الاب ده سند الاب لو عنده 80 سنه سند سند حس ان ظهرك مصلوب وانت ابوك عايش وجنبك فواحد فقد ابوه فقد السند الوحيد في الحياه فقد الظهر اللي بيحامي عنه في الدنيا فقد القوه اللي كان بيرتكن اليها ده معنى اليتيم اي المتفرد اللي ملوش ظهر في الدنيا المقطوع بقى اللي فقد امه الانقطاع ده حاجه انفصلت عن حاجه كان انسان موصول بالونس بتاعه في الحياه وهي امه ما عادش فيه ونس في حياته طب امال اللطيم اللي لا اب ولا ام يعني ايه لطيم زي واحد في بحر والامواج قاعده تلطم فيه في بحر متلاطم الامواج لا عاد عنده سند ولا عاد عنده ونس لا عاد عنده مصدر قوة مادية ولا مصدر دعم معنوي ونفسي فده اسمه لطيم طب الأسماء دي هدفها إيه؟ إن البشر يرحموا هذه النوعيات ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ده سؤال في الامتحان مفيش حد فينا ما يعرفش ايتام وفقراء ومساكين ربنا بيبتليك بيهم ليه عشان ترحمهم فربنا يرحمك دول من اعظم ابواب رحمه الله امامك لو اردت رحمه الله سبحانه وتعالى بك اليتيم عشان كده ربنا اتكلم عن اليتيم في القرآن 22 مرة 22 مرة شوف ربنا في سورة النساء سورة النساء أكتر سورة في القرآن اتكلمت عن الأيتام ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي تعدد الزوجات ربنا جابها في حق بنت يتيمة بنت أبوها مات بس البنت جميلة قوي والبنت غنية قوي فمطمع بس يتيمة يعني ضعيفة يعني ممكن واحد يتجوزها بالذات من قرايبها والأوصياء عليها يتجوزها غصب عنها ببخس التراب عشان جمالها ومالها فربنا بيقول للمسلمين اوعوا لو معكش مهرها بجد ومش هتديها حقها بجد قدامك نساء الكرة الأرضية روح اتجوز مثنى وثلاثة ورباع اوعى تقرب من اليتيمة اوعى تظلم يتيمة اوعى تاكل مهر يتيمة لان ملهاش اب يتكلم في مهرها اوعى ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى يتيمة جميلة وغنية وخايف انك تظلمها لان معكش مهر مثلها اوعى تقرب منها روح اتجوز اي واحدة تانية وابعد عن دي في نفس الصورة ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سهل أوي الوقت في بلادنا كلها وفي القرى بتاعتنا كلها تلاقي أموال اليتامى بتتاكل بالسهو- بالساهل أموال اليتامى طفل صغير وأبوه مات سهل إن أعمامه ياكلوا ورثه والمجتمع واقف يتفرج زي بالظبط الراجل اللي اترمى من القطر الكل واقف يتفرج لحد ما يموت يبداوا يعيطوا عليه والمجتمع كله عامل زي ركاب القطار عشان كده في نفس السوره سوره النساء الله سبحانه وتعالى يقول وان تقوموا لليتامى بالقسط وان ايه شوف الكلمه قبل منظمات كوبنهاجن قبل منظمات حقوق الإنسان قبل منظمات اليونسيف وحقوق الطفل قبل منظمات حقوق المرأة ربنا من 1400 سنة نزل سورة اسمها النساء أكبر من 20 صفحة أكبر من جزء بتتكلم عن حق اليتيم عن حقوق المرأة عن حقوق الأطفال عن حقوق الضعفاء في المجتمع صورة كاملة ربنا بيقول فيها وأن تقوموا لليتامى يعني إيه تقوموا لليتامى يعني أنتوا في ملككم في طفل يتيم وجي عمه بعد ما أبوه مات عايز ياكل أرضه ولا ياكل ورثه ما تنامش في بيتك تقف وقفة رجالة الطفل ده لا يمكن يتظلم لما تلاقي واحد يتيم أو يتيمة هيتظلم في المجتمع ربنا قال لك وأن تقوموا لليتامى تبقى واقف ليل نهار عشان اليتيم ده ما يتظلم هو ده المسلم امال اللي ما بيعملش كده ارايت الذي يكذب بالدين اللي ما بيعملش كده بن... اللي ما بيعملش كده كلامنجي اللي ما بيعملش كده دينه فارغ اللي ما بيعملش كده منظر على الفاضي اللي ما بيعملش كده خليه يصلي لحد السنه الجايه ويل لهؤلاء المصلين ويل لامثال هذه امثال فاعلي هذه الصلاه الدين اخلاق وسلوك وان تقوموا لليتامى احنا في المجتمع بتاعنا بنقوم لليتامى ولا لما بيجي طفل يتيم يتكل ورثه في قريه من القرى الكل ودن من طين وودن من عجين وخايفين من علاقات عمه ولا علاقات اخواله اللي كانوا ورثه ولا علاقات قرايبه اللي كانوا ورثه الله سبحانه وتعالى يقول واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين واليتامى فق- فارزقوهم منه يعني ربنا بيقول الوقت في واحد يتيم بياخد ورثه فوهو بياخد ورثه وبيتقسم ميراثه جه واحد يتيم تاني ابوه ما سابلوش ورث فربنا بيقول لليتيم اللي ابوه ساب له ورث ارحم اليتيم اللي ابوه ما سابلوش ورث يعني ربنا مش وصل مجتمع على اليتيم ربنا وصل يتامى على بعض ربنا وصل يتيم الغني على اليتيم الفقير كلام خطير يا جماعة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم كلا بل لا تكرمون اليتيم مش لا تعطون ده المراد مع اليتيم مش العطاء الإكرام تعامله انه انسان كريم زي ما بتعامل المسؤولين كده ولا تحاضون على طعام المسكين ست حركات مد لازم ست حركات يعني طول مد الحض على طعام المسكين ده لازم يبقى حاجه كتير قوي في المجتمع المسلم ارايت الذي يكذب بالدين شفت البني ادم الكلمنجي اللي الدين عنده شويه حركات شويه حركات انا بصلي الدين عنده شويه آه، انما الحقيقه مش عنده هو بتاع كلام مش بتاع مواقف والدين مواقف ارايت الذي يكذب بالدين فذلك عشان كده ربنا في سوره ال عمران بيتكلم عن ناس مسلمين بيقول هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان المفسرين قالوا يعني ايه مسلمين وربنا قال ان هم اقرب للكفر من الايمان عشان يوم غزوه احد ما وقفوش مع الاسلام الدين مواقف الدين مش كلام الدين مش انك انت تقعد تصعب على المسجد الاقصى الدين مش انك انت تقول يا عيني على اطفال سوريا الدين مش انك انت تقول يا عيني على ضرب اليهود لغزة الدين مش انك انت تقول يا عيني على الفقراء والمساكين الدين انك انت يبقى لك سلوك عملي في نصرة الامة ونصرة الدين ورحمة الفقراء الفقراء أرأيت الذي يكذب بالدين شفته شفت الفرجة ده شفت المنظر الرهيب ده وأرأيت معناه ان النموذج ده وسطنا أرأيت لما أقول لك شفت كذا يبقى معناه إن كذا ده متشاف حاجة موجودة يعني نماذج الناس اللي بتاكل أكل مال الأيتام وما بترحمش حد دي موجودة وسطنا دي قاعدة وسطنا في الجامع الوقتي دول قاعدين وسطنا في الخطبة الوقتي أرأيت دي حاجة جوا حوالينا ممكن تكون أنت واحد منهم وأنت ما كنتش واخد بالك أرأيت الذي يكذب بالدين يعني إيه الدين؟ يعني إيه التدين؟ الدين هو ما يجب أن يدين له البشر يقول لك دانوا للملك الفلاني دان الشعب يعني اتكسروا له يعني ايه الدين يعني حاجة لازم البشر يتكسروا لها يعني ايه دين يعني ايه حرام وحلال يعني لما ربنا ينزل شريعة لما ربنا ينزل قانون لازم تتكسر لقانون ربنا طب لو ما اتكسرتلوش طب لو غيرت شريعة ربنا بشريعة تانية دنيوية طب لو ما رضيتش اطبق شريعه ربنا يبقى انت مش مكسور للدين ما عندكش دين انت مش م- يدين للشيء يعني يتكسر له ويخضع له يبقى اللي مش خاضع لشريعه ربنا ما عندوش دين عشان كده ربنا الدين ده اللي هو القانون اللي ربنا نزله زي قوانين العلم كده واحد واقف في الدور العشرين في بلكونه وبيقولوا له في قانون اسمه الجاذبيه لو رميت نفسك من هنا الارض هتشدك وال- و- وقانون السقوط هيتحكم فيك وهتتحطم قال لهم انا مش مقتنع بقانون السقوط ده انا مش مقتنع بقانون الجاذبيه وانا هوريكم نط حصل له ايه اتفرم هو بالظبط كده اللي ما بيحترمش قوانين الارض بيتفرم كذلك اللي ما بيحترمش قوانين السماء كذلك الذي يقول لك ده سلك كهرباء خطر الموت ممنوع الاقتراب يا عم انا مش مصدق الكلام ده كهربة ايه طب المسه كده مش هتلاقي نفسك في الدنيا بعد ثانية واحدة كذلك قانون الله اسمه دين يعني ايه دين يعني ما يخضع له ويدان له وينكسر له من اكبر حاكم لاصغر محكوم من اكبر وزير لاصغر غفير دين يعني خضوع دين يعني تطبيق لامر الله سبحانه وتعالى في الحرام والحلال يبقى ربنا بيقول له شفت اللي ما عندوش دين ده شفت اللي ضد الدين شفت اللي ملوش دعوه بالتدين خالص ده فذلك الذي يدع اليتيم ذلك ذلك ده لما اقول لك ايه ذلك العمود يبقى حاجه كل الناس شايفاها لازم كله يشاور عليه النموذج ده لازم يتفضح النموذج ده لازم يتشهر بيه في الفضائيات فذلك الراجل اللي كان الورث ده الراجل قاسي القلب الراجل اللي عنده ملايين وما بيرحمش حد من الناس المحتاجة فذلك ربنا بيشهر بيه الذي يدع اليتيم يعني ايه يدع اليتيم يدع ادعى ان واحد برجله في ظهر اللي قدامه اطلع قدامي يوم يدعون الى نار جهنم يعني الملائكه تزقهم قدامي قدامي على جهنم خدت بالك فده الدع- الدعاء هو الدفع بعنف عارف لما واحد يجي يكلم واحد يقول له دعني اليك عني دعني يا عم روح شوف حد غيري انت مش لاقي غيري يا عم ولا ايه ابعد عني يا عم انا مش طايقه اهي دعني دي هي يدع اليتيم دعني انا يا عم ماليش دعوه بيك ولا انت ليك دعوه بيا روح شوف حد غيري ارمي بلاك عليه روح شوف هي دي بقى الدعوه كسر الخاطر ما عندوش عباده اسمها جبر الخاطر ما عندوش بروتوكول للتعامل مع الناس المحتاجه ما عندوش فذلك الذي يدع اليتيم اليتيم اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال انا وكافل اليتيم كافل اليتيم مش اللي بيروح آه، يحط في جمعيه خيريه 50 جنيه كل شهر ده متصدق على اليتيم كافل يعني تكفل بحياته يعني بيدفع له مصاريف مدرسته وبيجي وبيدي له مصروفه وبيدفع له اكله وشربه وبيجيب له كسوه الشتاء والصيف ولو تعب بيوديه للدكتور ويجيب له الدواء وبيدي له العيديه في العيد الصغير والعيد الكبير وده ده معنى كافل اليتيم كافل اليتيم مش 50 جنيه يترموا في صندوق جامع كافل اليتيم اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال انا وهو في الجنه كهاتين تخيل انك تبقى جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى تخ... بيتيم يبقى اليتيم ده فرصة ولا مش فرصة آه بس كافل اللي تكفل بأمور حياته واحد من الصحابة جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إني أجد قسوة في قلبي أنا قلبي قاسي لما باجي اسمع قرآن في الصلاة منك يا رسول الله مش حاسس بالخشوع لما باجي اصحى لقيام الليل مش لاقي قلبي عايز الاقي قلبي يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك تأكله من أكلك تأكله الأكل اللي أنت بتاكله ويلن قلبك وتقضى حاجتك يعني ربنا يسعى في حوائجك ويقضاها لك في الدنيا ويلين لك قلبك ويملاه بالإيمان صفقة عظيمة جدا صفقة النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضم يتيما إلى طعامه وشرابه يتيم وخدوا معاه بالضوابط الشرعية طبعا بالضوابط الشرعية طبعا وبسؤال أهل العلم عن الضوابط ده لأن ده مش مجاله من ضم يتيما إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة اللي يربي يتيم وسط عياله لحتى يستغني عنه وجبت له الجنة يعني اليتيم ده حاجة كبيرة قوي انت موقفك ايه من اليتامى موقفك ايه من المساكين موقفك ايه من الضعفاء فذلك الذي يدعو اليتيم يا عم بس بالراحه ليا انت قاعد تقول ما بديش يا عم انا ما انا يا عم انا انا معيش معكش لا معيش والله نفسي ربنا يديني بس وانا اغرق المساكين كلهم طب شوف الايه اللي بعدها بقى الايه دي بتكلم اللي معاه ذلك الذي يدعو اليتيم بتكلم اللي معاه وما بيديه طب اللي معهوش ولا يحض على طعام المسكين ده اللي معهوش انا معيش بس انا ربنا هنا ما قالش ولا يحض على طعام المساكين لا المسكين مفرد يعني ايه انا لقيت كثير من الناس يا جماعه لبسه حلو جدا ومحافظ على شكله وما يلبسش حذاء مقطوع و... ولكن هو على قد حاله هو ايه الفرق بين الفقير والمسكين المسكين من السكون واحد على قد حاله واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر مساكين ربنا بعت لهم نبي اللي هو سيدنا سيدنا موسى وولي اللي هو سيدنا الخضر عشان ربنا ينجدهم شوف المساكين عند ربنا قيمتهم قد ايه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين اللي بنى لهم الحيطه اللي محر لهم الحيطه نبي وولي انت مين انت مين واحد من اولي العزم من الرسل هو اللي حط الطوب على بعضه وحط المونه ما بين الطوب ومحر الحيطه انت مين انت تعرف يعني ايه يتيم ولا مسكين مقامهم عند ربنا ايه اللي بي بيكفلهم وبيسعى لحوائجهم واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر يعني واحد عنده سفينه واحد عنده محل واحد عنده مشروع بس مسكين على قد دخله على قد قوته يعني لو عيل من عياله عيي معهوش فلوس دكتور على قد القوت يعني لو عيل من عياله احتاج درس في ثانويه عامه معهوش فلوس ليه يعني لو مراته بتولد معهوش فلوس ليها خدت بالك يعني ايه مسكين على قد القوت اي عرض من عوارض الدنيا وما اكثرها ما يقدرش يواجهه يقع في, في, في يقع بقى بيبقى هيموت من الازمه طب امال الفقير الفقير من العمود الفقري العمود الفقري لما بيتكسر والعياذ بالله نسال الله اليقين والعافيه الانسان بيصاب بالشلل فالفقير يعني اللي عموده الفقري مكسور عمود الفقر اللي هو الفلوس يعني أموالكم التي جعل الله لكم قياما قياما يعني عمود فقري الفلوس دي عمود فقري في الحياة فاللي معهوش فلوس عامل زي اللي عموده الفقري مكسور مشلول معهوش قوت معهوش فلوس ميكروباص يروح مشوار ولا يروح درس ولا يروح يتعلم فالفقير هو المعدم المشلول والمسكين هو المستور ولكن حقيقة محتاج محتاج ولا يحض على طعام المسكين جت مفرد بقى هنا ليه والله اعلم بمراده انك انت اكتشفت اسره فقيره او اسره مسكينه ظاهرها كويس ولكن انت في شويه ظروف كده اطلعت عليها او حد قريب منهم قام مكلمك قال لك يا ابني ده في ازمه كبيره الناس دي ومأزومين جدا ده هم بس اللي قدام الناس متعففين عرفت وانت ما فيش في جيبك جنيه تعمل ايه الناس دي عايزه لها 1000 2000 3000 جنيه وانت ما فيش تعمل ايه فربنا قال لك هنا اوعى ما تبقاش ايجابي اوعى يبقى عندك منهج اللامبالاه اوعى تبقى تبع مذهب الانا ماليه وانا مالي لا ولا يحض الحض هو الحث الشديد الحث الشديد كلمه الحض فيها قوه عشان كده العرب سموا شجره الفلفل الحضد الفلفل ده حاجه قويه وحاجه تونك قويه فالحض هو الحث الشديد يعني استنكار لحاجه كده يعني بنسميها في المجتمع فكر اداء الواجب فكر يعني ايه فكر اداء الواجب اي انسان محتاج يا جماعه في ثلاث مواقف قصاده في موقف قبيح بشع وشكله وحش قوي اسمه فكر الاناماليه اللامبالاه زي ركاب القطر كده اللامبالاه اما يبقى يموت هنبقى نعيط ان شاء الله وهنبقى نعمل مقاطع بث مباشر ونصرخ عليه بس اما يموت بس انما ما دون ذلك يا عم يعني في خليك في حالك كل واحد يخليه في الشات اللي قاعد يشيته على السوشيال ميديا وهو مروح بلده فده فكر قبيح اللي هو فكر الاناماليه في فكر تاني اقبح منه ولكن شكله حلو اسمه فكر اداء الواجب يعني ايه فكر اداء الواجب ايوه يا حبيبي انت مراتك هتعمل عمليه حبيب قلبي ربنا يشفيها يا رب وامام سلام عايز فلوس لا والله والله لا تقول يا اخي والله الفلوس في الدولاب عايز فلوس طب لو احتجت فلوس قول لي هو لو ايده اتقطعت مش هيقول لك هو اللي ال- هو اللي بيعزم بيقترح زي كنا مع واحد صاحبنا شهم كده فواحد في العربية قاعد يقول ايه اعزمكم هنا ولا اعزمكم هنا فقعد نص ساعة اعزم ففي الاخر واحد شهم قال له يا ابني اللي بيعزم ما بيقعدش يتشرط قبلها وعايز تعزم اعزم اهو بالظبط كده آه يعني تلاقيه ما- الفلوس في الدولاب الفلوس في الدولاب ما تيجي يا عم قول له ادي 10000 جنيه معاك اهو او 5000 على قد ما ربنا يعينك يا عم لو معكش غير 500 ولا 300 معاك اهو ما احتجتهمش رجعهم احتجتهم خلاص يا عم هم زلف عندك وانت راجل امين ما احتجتش يبقى رجع ده موقف انما في حاجه اسمها فكره اداء الواجب اللي هو ايه واحد مات له واحد فرع البقاء لله سلام عليكم بس انا حضرت الجنازه امال المطلوب ايه ولا يحض يحض ده يعني راح يكلم ده والراجل ده هو راجل طيب و... وعنده علاقات حلوه راح يقول له والراجل ده راجل راح يقول له ولا يحض على طعام المسكين يا جماعه في اسره فقيره يا جماعه في ناس غلابه حد يعمل لها حاجه ويكلم ده ويكلم ده لحد ما الناس الغلابه دي حوائجهم تقضى هو ده المطلوب الفكر الايجابي السليم فويل للمصلين ألا هو احنا كنا في ايه؟ احنا كنا بنتكلم عن واحد اخلاقه وحشه مع الناس ومع المحتاجين ومع اللي مالهمش ظهر فجأة دخلنا جوه الجامع و... و... وال... وال... وال... والفيلم الفيديو بقى جوه الجامع والميكروفون بيقول يا ويلكوا يا اللي بتصلم وانتوا ما انتوش فعليا مركزين في الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون كأن المعنى فتش عن الصلاه فتش عن الصلاة فتش عن الصلاة لو لقيت عندك كسل في حياتك ولقيت عندك فتور دور على صلاتك هتلاقي في مشكلة في الصلاة بتاعتك لو لقيت إيمانك ضعيف وعندك شكوك وعندك شبهات وعندك ثورة شهوات فتش عن الصلاة هتلاقي صلاتك فيها مشكلة لو عندك أزمات مالية وأزمات اجتماعية وبيتك مليان شياطين ومليان حسد ومليان ومليان فتش عن الصلاه يبقى لما المجتمع فسد وبقى ما فيش رحمة بالفقير والمسكين ربنا قال لنا ايه فتشوا عن الصلاة شوفوا الناس اللي قلبها قاسي دي روحوا لصلاتها كده هتلاقوا صلاتها بايظة هتلاقيه بيصلي شكل حركات جسم طالع ونازل انما الذين هم عن صلاتهم سهون سهون زي سجود السهو كده مش مركز يعني ما هوش مركز هو بيعمل ايه آه، ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله غافل عن جلال من يدعوه لاهن عن معنى ما يطلبه وعن معنى ما يدعو به يبقى لو عارف هو بيدعي مين ولا عارف هو بيطلب ايه هو كده يا رب آه، آه، كلام كده وخلاص اداء واجب فكر اداء واجب وخلاص متقالوا ان الدعاء ده مصباح علاء الدين يا ابني ابذل مجهود ف- فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون احنا قدام وقفه خطيره اه يا جماعه ان صلاتك هي سر توهج قلبك بالايمان الصلاه السليمه هي اللي هتصلح اخلاقك يبقى اللي ما بيصليش في الجامع الخمس فروض اللي ما بيصليش الفجر اللي ما بيصليش السنن الرواتب اللي ما بيخشعش في الصلاه لما تيجي تلاقوا اخلاقه مع مراته بايظه فتش عن صلاتك لما تيجي تلاقي عزيمتك في المذاكرة وانت طالب جامعة ضعيفة فتش عن صلاتك لما تليك تيجي تلاقي حياتك مليانة مشاكل فتش في سجودك انت في سجود الفرائض الخمسة بتتوسل الى الله باستمرار باستمرار باستمرار فتش عن صلاتك صلاتك هي سر قوتك في حياتك صلاتك هي سر سعادتك في حياتك صورة عظيمة قوي ربنا كلم الغني قال له اوعى تدعو اليتيم اللي معاه فلوس وكلم الفقير قال له اوعى ما تحضش على طعام المسكين يعني ربنا قال للأمة لو الأمة دي هي المسجد ده يبقى كلكم مخيرين ما بين أوبشن من اتنين يا إما تدي إعانات شهرية للفقراء يا إما تشترك في جمعية خيرية توصل الإعانات بتاعة الأغنياء للفقراء يعني من الاخر كده ربنا قال يا امه محمد ما ينفعش واحد فيكي ما يشتغلش في الاعمال الخيريه الأمة كلها لازم يبقى لها في العمل الخيري، يعني أنت ممكن تبقى داعية وممكن ما تبقاش، ممكن تطلع على المنبر تدي خطبة وممكن ما تبقاش، إنما ما ينفعش تشتغل في العمل الخيري أو ما تشتغلش. الكلام الجميل ده بقى قوي ده، مين اللي طبقه؟ الكفار بتوع أوروبا وأمريكا. هم اللي وحوش في العمل الخيري ومؤسسات الإغاثة والإعانات و... وإطعام الناس في الدنيا كلها، للأسف هم هم اللي بيطبقوا القرآن بتاعنا رغم ان هم لا يرجون الدار الاخره مش مؤمنين باخره بس هم من منطلق الانسانيه بيطبقوا تك- تعليم القران واحنا اللي نزل علينا القران ما بنطبقهاش بنشوه صوره ديننا لما ما بنطبقش ربنا بيقول كونوا قوامين بالقسط في سوره ايه السوره اللي انا قلتها لكم دلوقتي اكتر سوره في القران اتكلمت عن حقوق اليتامى واكتر سوره في القران اتكلمت عن حقوق النساء وحقوق المستضعفين السورة اللي بتقول وما لكم لا تقاتلون ايه في سبيل الله والمستضعفين الأقليات اللي الوقت الغرب مصدعنا بالكلام عن الأقليات ربنا من 1400 سنة قال لازم يتراعوا حقوق الأقليات لازم كل مضطهد في الأرض تقفوا له وتدافعوا عن حقوقه احنا الوقت فين والكلام ده فين الكلام ده كل اللي بيطبقه الوقت الغرب احنا مالنا بالكلام ده دلوقتي للاسف الشديد في نفس السوره دي سوره النساء ربنا قال يا ايها الذين امنوا لو مؤمن كونوا قوامين بالقسط يعني ايه قوامين بالقسط اي مظلوم وقف حياتك لحد ما ينتصر يا راجل كونوا قوامين بالقسط خلي ليك قومات كل ما واحد يتظلم اوعى تسكت اوعى تسكت على اي مظلوم حتى لو كافر اوعى تظلم تسكت على ان حد يتظلم ده ده ديننا ارايت الذي يكذب بالدين اللي بيقعد يتكلم وهو ما بيطبقش الدين للاسف يا جماعه هو ده ممكن يكون من جواه مصدق بس ده اكتر نموذج بيخلي الكفار ما يدخلوش في الدين فسوي بالمكذبين الكفار لانه هو اللي بيصدهم عن الدين اما يلاقوا الكلام جميل والافعال مهببه هنروح ندعو الناس لايه لعدل سيدنا عمر صفحه 56 من كتاب حياه الصحابه هنروح ندعو الناس لايه لاخلاق سيدنا عثمان صفحه 150 من تاريخ الخلافه الراشده لو الاخلاق دي مش فينا هندعو الناس لايه احنا بنصد الناس عن الدين بعدم تطبيقنا لتكاليف الدين بنص عاملين زي الدكتور اللي قاعد يكتب روشتات ومفيش حد بيروق ليه هو دكتور خايب دكتور يا عم لو حتى نص نص نص الناس هيروقوا احنا عايش وسطنا عيانين كتير قوي يهود ونصارى هو ما حدش بيسلم ليه دكاتره خايبين احنا مش بنطبق احنا بنتكلم احنا عندنا كلام الدين انما ما عندناش افعال الدين الحقيقيه فويل للمصلين ربنا بيقول لك ايه السبب كله في الصلاه اه لو الحكام يعرفوا ان الصلاه دي لو اقيمت صح كل موظف هيبقى امين وكل زوج هيبقى رحيم وكل زوجة هتبقى أمينة في تربية عيالها كانوا خ... فرضوا خمسين صلاة بأمر بأمر حكومة مش بأمر الله خمسين صلاة عشان الناس تهتدي عشان آه لو الناس تعرف الدنيا بتستفاد قد إيه لما الدين بيبقى صح فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بيحاربوا الدين وهو سبب الرحمة الوحيدة على الأرض من غير الدين الحياة بتبقى غابة الذين هم يراءون الله هو ايه اللي بعد ما الصلاه باظت خلى الانسان مرائي على فكره المعنى ده متكرر في القران ربنا سبحانه وتعالى يقول واذا قاموا الى الصلاه قاموا ايه كسالى بعدها على طول يراءون الناس يبقى لما الصلاه بتبوظ يقوم يجي بعدها على طول ايه الرياء سواء هنا او في غير هذا في القران طب ليه هو الرياء بيجي بعد فساد الصلاه ليه الانسان يعني كانك لو انت عندك رياء وعايز تعالج قلبك عايز يبقى عندك اخلاص صل صح ليه لان الصلاه ان انا بنصب وجهي لوجه الله انا ببقى واقف لوجه الله انا مش عايش مع انا بقول الله اكبر ظهر ايدي ده برمي كل حاجه في حياتي ما عدتش ببص المخلوق انا لا اذكر الا وجه الله زي ابن عمر كده لما كان بيطوف حوالين الكعبه فجاله آه، تقريبا عروه بن الزبير يطلب ايد بنته فعمر ابن عمر ما ردش عليه لحد ما خلص طواف فقال ماذا تريد يا بني فقال له كنت اريد ان اخطب ابنتك قال اعذرني لقد كنا نطوف لقد كنا نطوف ونحن نتخايل الله بين أعيننا أنا كنت بطوف ما بفكرش في حاجة غير وجهتي ربنا سبحانه وتعالى يبقى الصلاة الصح أنت واقف بين إيدين ربنا لا تذكر إلا وجه الله وجه الله بس يبقى أنت وجهتك يا ربنا طيب لو الصلاة باظت هتخرج من الصلاة على وجوه الناس يبقى اللي بيعالج تعظيم وجه الناس وتعظيم نظر الناس هو انك تقف بين ايدين ربنا يوميا كذا مرة تعظم نظر الله نظر الله فلما تعظم نظر الله في الصلاة ينعدم من قلبك تعظيم نظر الناس طب لو صلاتك بايظة هتخرج من الصلاة زي ما دخلت أهم حاجة عندك نظر الناس عشان كده بعد ما الصلاة باظت الذين هم يراؤون هو كل قضيته الناس شايفاني ولا لا الناس مش شايفاني اتحول لوحش يتحول الانسان بغيض اثيل الناس شايفاني بروتوكولات بقى والاسكس والاتيكيت والكلام الجميل والمعامله الفقير بالحسنى والذوق والاخلاق وال... واول ما الناس مش شايفاه الوحش اللي جواه يطلع طلع الوحش اللي جواك الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون المشهد النهائي واحد بيمنع اي اعانه صغيره مش لازم الماعون يا جماعه يبقى اللي الجيران بيحتاجوه من بعض من امور صغيره انك انت تساعد شاب انه يشتغل وانت عندك علاقات حلوه ده معون انك انت تساعد انسان بنصيحه وانت عندك خبره كبيره في الحياه ده معون انك انت تساعد زمايلك في ال- في الدفعه بمذكره ربنا من بيها عليك ورتبتها او عرفت تجيبها ده معون اي انك تدي اعانه شهريه لاسره فقيره مهما كانت صغيره ده معون ويمنعون الماعون شوف النفوس بتوصل لدرجه ايه شوف عشان كده اول ما البشر وصلوا للدرجه دي يمنعون المعون المنظر القبيح ده الجزء ال 30 اصلا مليان مناظر نفوس صعبه قوي ان الانسان لربه لكنود يعني ايه كنود الكنود ده الارض اللي مهما اديتها ما تطلعش حاجه الانسان اللي مهما ربنا اداله نعم لا يمكن يثني على الله يقول لك الكنود اللوام مهما ربنا اداله يفضل يلوم ربنا وما عملتنيش ليه وما ادتنيش ليه و... انسان المراه الكنود التي مهما تحبب اليها زوجها لا يصدر منها اي ود ليه انسان الكنود اللي مهما ربنا اداله مفيش خير ما بيشكرش ما بيحسنش الظن ما بيعبدش شكرا لله على نعمه فالجزء ال 30 مليان صفات نفسيه يعني بيحط الانسان قدام نفسه ايه اللي وصلك لكده البعد عن الدين يبقى الحل ارجع للدين تاني ويمنعون الماعون كانت النتيجه بعدها انا اعطيناك الكوثر فسوره الماعون بعدها سوره الكوثر سوره الماعون العطاء القليل من لما البشر تمنعه الكوثر العطاء الكثير لما ربنا يديك فإذا منعك البشر سيعطيك الله لو أنت على صلة بربنا لو أنت بينك وبين ربنا عمار لو أنت محافظ على صلاتك وعبادتك ونصرتك لكلمة الله في الأرض الله سيعطيك الخير الكثير مهما منعك الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين صورة مهمة أوي يا جماعة صورة بتقول لك اوعى تستقل حاجة تعملها عشان ربنا أقل حاجة بتعملها ممكن ربنا ينجيك بسببها وممكن تنجو من مقت الله لرضا الله بسببها صورة بتقول لك قد إيه الصلاة دي مهمة قد ايه الصلاة السليمة الصحيحة ممكن تغير حياتك كما قال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام إذا صلحت أي الصلاة صلح العمل كله الحاجة الوحيدة اللي كل حاجة في حياتك هتتصلح لو اتصلحت هي الصلاة وإذا فسدت فسد العمل كله لو صلاتك بايظة كل حاجة في حياتك هتبوظ لو صلاتك صح بتصلي في وقتها بتصلي في الجامع بتخشع في الصلاة في السجود قاعد تدعي بالحاجات اللي ربنا يو... اللي انت تريدها من ربنا صلاتك صح صلاة حية صلاة عافية صلحة كل شيء في حياتك بعد هذه الصلاة فالصلاة هي اللي بتقود حياتك هي راس الحربة بتاعت حياتك كلها قد ايه الصلاة مهمة في تغيير المجتمع اه لو اي حد بيحارب الدين حاكم او اعلامي او محكوم اه لو يعرف قد ايه الدين هو سبب الرحمه في المجتمع قد ايه الدين هو سبب ان الناس يبقى عندها امانه وعندها شهامه وعندها رجوله صوره بتقول لك ربنا رحمن رحيم قد ايه بتقول لك هو الرحمن الرحيم هو يعني ربنا شوف بيوصي الامه كلها باليتيم يعني يعني كانك انت بتخير اليتيم ده ما بين ان يبقى له اب وما بين ان يبقى له مليار اب بتخير المسكين ما بين انت ربنا حول الامه كلها الاباء لهؤلاء ال- ال- المحوجين ربنا الحنان رحمه الله الصوره دي بتحسسك دي رحمه ربنا ممكن اليتيم ده يكون ما بيصليش ممكن المسكين ده يكون اصلا ما بيرقحاش ولكن ربنا بيوصيك بيه يعني ربنا شوف سوره النازعات ربنا ربى موسى عشان يوديه لفرعون داعيه وطاغيه طاغيه أ- اشد مجرم على وجه الارض بعد ابليس ربنا بيربي اطهر اوليائه في تاريخ البشريه من من اولي العزم من الرسل عشان يروح يكلموا عن ربنا فرعون اه فرعون ربنا بيرحمه وبيبعت له اللي يذكره بيرحمه وبيبعت له اكتر استاذ في فن الدعوه على وجه الكره الارضيه كلها عشان يكلموا عن ربنا بقمه اللطف وبقمه الفن وبقمه العلم وبقمه الرفق ربنا ده رحمته بالطغاه رحمته بالعصاه ربنا سبحانه وتعالى يقول سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ربنا بيقول كلكم متساويين عندي مستخف بالليل مستخف ده بيعمل مصيبه مفيش واحد بيستخفي الا بيعمل مصيبه والليل كده كده مصيبه يعني واحد بالليل عايز يعمل حاجه بيعين بقى الحاجه الايه اللي مش عايز حد يشوفها وكمان الساعه 2 بالليل ووالده ووالدته ناموا واخواته والبيت كله بقى بيغط في سبات عميق وقام داخل الاوضه بتاعته وقفل الاوضه عليه وقفلها بالمفتاح يعني مش بالليل مستخف بالليل بالتاكيد هيعمل مصيبه هيعمل ايه يعني هيعمل معصيه سر تودي في داهيه هيعمل كبيره من الكبائر فربنا بيقول له شايفك يا اللي بتعمل معاصي السر بالليل شايفك شايفك وانت بتتفرج على ده ولا وانت بتعمل ده شايفك طيب بالليل لبخ بالنهار بقى يصحى يبقى انسان كويس وسارب بالنهار سارب ماشي وسط السرب لما يكون واحد مجرم كده وعايز يهرب يلاقي خمسين واحد بيجروا يقوم داخل وسطهم وجاري وسطهم يقوم ايه داخل وسط السرب عشان ما حدش يشوفه ففي النهار تلاقيها متبرشه يا بنتي انت رايحه الجامعه كده ازاي ما كل البنات كده مش هبان وسطهم تلاقيه بياخد رشوه في الشغل يا عم حرام عليك ما الحرام نقطة دم حرام تدخل كبدك ولا كبد عيالك مش هتخرج وجسمكوا سليم لا لا، كله بيرتشي حد مش في حاجة تبان سارب من النار يعني ده يعصي الله بالليل والنهار يعني ده عاصي الليل والنهار عاصي الليل والنهار ده كان متوقع ربنا بعدها يقول له ايه يقول له هنتقم منك يقول له هوريك بعدها ربنا قال ايه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه هو قاعد يعصي ليل نهار وربنا بيعاقب عليه ملايكه ليل نهار تحفظه شوف معاصيه ورحمه ربنا بيه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده عالم بكل مصايب الانسان اللي عملها في الدره هو الرحمن الرحيم يا عم انا لو عرفت عن حد حاجه مش هرحمه المجتمع لما بيعرف عن حد فضيحه بيتحرق عند المجتمع ربنا بيقول لك انا عارف كل مصايبك عارف كل الملفات الخفيه بتاعتك في حياتك عارف كل معاصي السر اللي انت عملتها في حياتك وانا برضو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم رحمه الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ظلمات البر والبحر يعني الايام السوداء الايام اللي الدنيا اسودت قدام عينيك من كتر الازمه الماليه ولا مشكلتك مع مراتك ولا ابنك اللي كان ملطمك ايامها ولا كنت هتترفد من الكليه واخر فرصه ليك تدخل امتحان بعد ثلاث سنين سقوط قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر الايام السوداء فاكرها تدعونا تضرعا وخفيه تضرع يعني جهره كنت واقف في الجامع وسط الناس تقول يا رب يا رب وما انتش مكسوف والناس قاعده تبص لك تقول لا حول ولا قوه الا بالله ده ماله ده يا عيني ربنا يا ابني يجبرك يا ابني وانت مش مكسوف من كتر الهم اللي انت فيه تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون وبعد الأزمة ترجع ريمة لعادتها القديمة وبرضه يقف معاك تاني دي رحمته بالعاصي ودي رحمته بالطغاة اللي زي فرعون فما بالك برحمته بالمبتلين ربنا اعتبر ان اللي مش هيرحم اهل البلاء مكذب بالدين شوف رحمة ربنا تيأس بقى من رحمة هذا الاله لو وقعت في معصية يجي لك احباط الشيطان يجي لك ويقول لك انت ضايع وربنا مش هيرضى عنك ارحم الراحمين اوعى تقنط من رحمة الله اوعى مهما اذنبت اوعى مهما دقت بيك اوعى مهما الابتلاء ضاق عليك اوعى تقنط من رحمة الله لا تيأسوا من روح من رحمة الله اوعى تيأس من فرج ربنا ورزق ربنا وكرم ربنا ومدد ربنا وعطاء ربنا وشفاء ربنا اوعى تيأس قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اللي عملوا كل الكبائر وعصوا ربنا بكل الجوارح وعصوا ربنا ليل نهار وما سابوش مكان ما عصوش في ربنا لا تقنطوا من رحمة الله رحمة ربنا مش بس الهداية اوعى تيأس ان ربنا يصلحك اوعى تيأس ان ربنا يرزقك ويجوزك ويديك الذرية اوعى تقول انا ما استاهلش اقول يا رب ازاي ده الرحمن الرحيم قول يا رب كلمة يا رب نفسها عبادة قول يا رب بس قول يا رب من قلبك قول يا رب وانت بتصلي ركعتين قول يا رب وانت واقف قبل الفجر بنص ساعة قول يا رب وانت صايم اتنين او خميس قول يا رب وانت بتعبده ربنا سميع قريب سورة جميلة قوي سورة المعون سورة اليتيم سورة الرحمة السورة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اوعى يبقى قلبك قاسي على الناس اوعى تبقى عندك لا مبالاة بمشاكل الناس اللي انت عارفها معكش تساعدهم روح دور على اللي يساعدهم حض على طعام المسكين سورة بتقول لك صلح صلاتك فتش عن الصلاة هي دي السبب الجذري سورة بتقول لك الرياء اللي جوه قلبك وتعظيم نظر الناس مش هيعالجه غير الصلاة الخاشعة اللي تعظم فيها نظر الله سورة بتقول لك اوعى لو الناس منعتك تيأس أو تقنط لأن ليك رب بيعطي الخير الكثير فإن منعك الناس سيعطيك الله سورة بتقول لكل حاكم اوعى تحارب الدين اوعى تحارب شريعة ربنا لأن مفيش سبب للرحمة على وجه الأرض غير الدين فما يكذبك بعد بالدين اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد قلوبنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة ترضيك تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا يا أرحم الراحمين من ذنوب الليل والنهار اللهم لا نيأس من رحمتك لا نقنط من فرجك يا أملنا الوحيد ويا ركننا الشديد اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم ارحم كل فقير وارحم كل يتيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا رب العرش الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك